أنا مربيه على إيدي شريه صغير وكنت دنيه على إيدي يا ما جبت له الزاد شايله شيل على إيدي عجبي على طير انا مربيه على ايدي شريه صغير وكنت دديه على ايدي يا ما جبت له الزاد شيل وشيل على ايدي انا قلت يمكن يصون الود والعيش وجبت له كتير مروق شهدي وسقيته وخاف عليه من الهوى وريحته في العيش احلف في عمري ما زعلتوش وسقيته وكنت بسأل عليه الصبح والعيشه انا كنت بسأل عليه الصبح والعيش وبقول له قلبي من الاشواق وسقيته من بعد تعبي معاه جه ولفه غيري انا قلت له روح مش وقت العتاب يا طير انا قلت له روح مش وقت العتاب يا طير بكرة تجرب زماني من زمان غيري كبرت في العز وبقالك جناح يا طير ما انا برضه محدش علمك غيري تنسى الجمايل وتنسى عشرتي يا طير صحيح انا كنت دايما بعشقك واغواك صحيح انا كنت دايما بعشقك واغواك لكن لقيت الشيطان غرك كتير وغواك ومدام هجيت من البرج السليم وغواك لم عندي اهواك ولو هتبوس على ايدي ويا ملك الفن يا ملك الفن يا حاج يوسف يا ملك
اللي يكون طبعه سيء يورثه خلفه اي نعم
وحتى لو قال كلام ابنه تلاقيه يخالفه مدام زرع شر بيلاقي الاذى خلفه اللي يكون طبعه سيء يورثه خلفه وحتى لو قال كلام ابنه تلاقيه خلفه مدام زرع شر بيلاقي الاذى خلفه الدنيا غراه الايام خياله مغرور وعاوز يسابق ناس خياله النبل مكروه وعشت وذل خياله من بعده طبع النداله بيورثه وخلفه تعابين تتجرس بنوا اساس للفتن والشر تتجرس خليك بعيد عنهم لا في يوم تتجرس النبي من تاني الثلاثة دول
الدنيا فيها ناس كما التعابين تجرس بنوا اساس للفتن والشر تجرس خليك بعيد عنهم لا في يوم تتجرس لكن الاصيل محترم واهل الكرم بتعين يا ما ناس خلافك معاهم سرهم بتعين امشي مع ناس اماره للحمول بتعين واذا كنت تمشي مع الوحشين تتجرس يلي تبيع الشرف هو الشرف ببلاش املك اهو خاب وجريك انتهى ببلاش واللي اشتراك بالغلا بعته رخيص ببلاش
قال له يابا يابا يلي يلي تبيع الشرف هو الشرف ببلاش املك اهو خاب وجريك انتهى ببلاش واللي اشتراك بالغلا بعته رخيص ببلاش صبحت مشغول بشيء لم كان على وردك خلاص فقدت الامل والهم في وردك الشوك اهو جرحك لما انقطع في وردك رخصت عرضك وبعته للعويل ببلاش
النبي الحاج وشه اتحرك
يا ابو اللسان الطويل يا اللي الغلط طبعك قلبك ملان بالحسد ولا فيش احد طبعك دايما شيطانك معاك وعلى القبيح طبعك يا ابو اللسان الطويل يا اللي الغلط طبعك قلبك ملان بالحسد ولا فيش احد طبعك دايما شيطانك معاك وعلى القبيح طبعك الايام بتمر وليالي عليك بتفوت وانت في غفلة وعايش في الخيال بتفوت نظرك ما بيشوف والوحدة عليك بتفوت ونموتك موت مش ممكن تسيب طبعك ازاي يسيبه هو ده ازاي ازاي يا حاج
يا ما لعبنا وبالشخاشيخ شخشخنا يا ما لعبنا يا ما لعبنا وبالشخاشيخ شخشخنا ويا ما مسكنا فلوس في اليد شخشخنا رجع الزمن جار من الافكار شخشخنا يا ما لعبنا وبالشخاشيخ شخشخنا ويا ما مسكنا فلوس في اليد شخشخنا رجع الزمن جار ومن الافكار شخشخنا كنا في زمن الصبا لينا دلال معقول وكنا حلوين ونتكلم كلام معقول وكنت اشيل الحمول زي الجمل معقول بركنا من غير حمول وخلاص شخشخنا ربنا يديك الصحة يا حاج يا حاج مش كده يا حاج
يا واشرب يملى ميت دكان ان دقت عيش وهتلقاه مر من الدكان ومن غير ما يعمل جميل بيقول مديك انا
خسيس بقى من غير ما يعمل جميل بيقول من الدكان عالفاضي منفوخ لا بينفع ولا بيضر عالفاضي منفوخ لا بينفع ولا بيضر وان جبت عاجبه تلاقيه بيلف او بيدور ويقول لك انا فنجاري والبخل فيه بيضر وهو بيجر عالدفتر من الدكان تعالى يا حاج ايه الكلام ده يابا
يلي بتبني وترمي للأساس طوبة خليك مع الله والبس للشرف توبة وإن كنت عاصي من الواجب تتوب توبة يلي بتبني وترمي للأساس طوبة خليك مع الله والبس للشرف توبة وإن كنت عاصي من الواجب تتوب توبة الشر دايما يا عائل تلتقيه فزاز واللي يطاوع شيطانه دائما فزاز الحر ثابت وعمره لم يكون فزاز لكن اللي بيته ازاز بيخاف من طوبه
حبيت
حشري بدون علم بين الناس يتداخل بيبقى جاهل ما عندوش وعي يتداخل النور يسيبه لكن في الضلمه يتداخل النبي النبي يا حاج براحتك كده على نفسك بس حشري بدون علم بين الناس يتداخل بيبقى جاهل ما عندوش وعي يتداخل النور يسيبه لكن في الضلمه يتداخل يضحك بسن المظاهر والهدف خفيه يشبه لتعبان سمه تحت ناب خفيه الغل عنده مرض حتى الغرض خفيه واللي ملوش فيه عديم الاصل يتدخل
الصبح يا حاج الكلام ده لسه ما بدأش تعالى يا حاج محمود تعالى يا حاج محمود يا منور
الدنيا لو ترفعك دراعين تحترمك الدنيا لو ترفعك دراعين تحترمك وأدبك وذوقك يخلي الناس تحترمك وإيه يعني غنيمات ولا في رجال تحترمك الدنيا لو ترفعك دراعين تحترمك أدبك وذوقك يخلي الناس تحترمك إيه يعني غني مال ولا في رجال تحترمك اللي يحبك بيمدغ لك زلط وحديد وعدوك السوي يتمنى تكون غلطان والصقر معروف لم يعشق غراب وحدادي حب الرياسة يربي في القلوب غلتان والراجل العالي يقف عند الأدب وحدوده الراجل العالي يقف عند الأدب وحديد الحق على الوقت بيخلي الرخيص غلتان العزوة حلوة مادام تبقى القلوب على بعض ويعود في حزمة ملوش لازمة ويعمل ايه واهل الشهامة عيونهم يكشفوا على بعد والندل عارف طريق اصله ويعماله الندل عارف طريق اصله ويعماله اكمنه مالي وعنده من الذهب على بعض واللي ما بيعهمش نازل البحر يعمل ايه هيتعلم العمر يا حاج يا حاج والنبي يا حاج والنبي من تاني من تاني تاني الجملتين دول يا حاج وحياة النظام في الليل
العزوة حلوة مادام تبقى القلوب على بعض ويعود في حزمة ملوش لازمة ويعمل ايه واهل الشهامة عيونهم يكشفوا على بعد والندل عارف طريق اصله ويعمل ايه اكمنه مالي وعنده من الذهب على بعض واللي ما بيعهمش نازل البحر يعمل ايه هيغرق وهنطلعه وهنجيبه ويسمعك تاني
عاشق بلامان كفباني في غير أرض عاشق بلامان عاشق بلا مال كفباني في غير أرضه ومن حبك بلا مال خد حبل الوداد قرض واللي زرع وهم في خياله تبور أرضه عاشق بلا مال كفاني في غير أرضه ومن حبك بلا ميل خد حبل الوداد قربه واللي زرع وهم في خياله تبور أرضه يستاهل اللي جراله من سهر وعذاب يستاهل اللي جراله من سهر وعذاب اكمنه رحب بناس ما كانوش من توبه ومشي في طريق صعب والاخر نهايته عذاب ده انا قصري الاحباب قبل ما يشتري طوبه ده انا قصري الاحباب قبل ما يشتري طوبه
اه والنبي يا حاج سمعنا الحاجات الحلوه دي راح يشتري فرحته اهو جاب بدلها عذاب عامل لي حبيب وهو مرقع عتوب عامل لي حبيب وهو مرقع عتوب لو كان حده عقل يرجع للصواب ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب لو كان حده عقل يرجع للصواب ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب ويصحى من غفلته بعد المنام ويفوق ويعمل حساب الليالي والزمن لو حاف ويعلي نفسه ويوعى من الغلط ويفوق دي لقمة الصبر تمري على الجسد لو حاف يا محير العين بين الياسمين والفل يا محير العين بين الياسمين والفل انت فقير حال ما حيلتك قمح ولا فل شجر الجناين يزيم الورد والفل والصمت قولي حيطرح ايه غير قربه
النبي يا حاج الناس شوف الناس الناس صعبان عليك يا حاج الناس حرام.
أرض المنافق ما تبنيش عليها عتاب أرض المنافق ما تبنيش عليها عتاب يختل فوقها الأساس مهما عليله عتاب زي العويل اللي لم يقبل لحد عتاب أرض المنافق ما تبنيش عليها عتاب يختل فوقها الأساس مهما عليله عتاب زي العويل اللي لم يقبل لحد عتاب سيبك من اللي الزمان اداه وعطاله ولما حاله انعدل نفخوا الغرور وملاه سيبك من اللي الزمان اداه وعطاله ولما حاله انعدل نفخه الغرور وملاه من بعد ما كان ياخد احسان وعطاله من كف غيره شبع جوفه الكبير وملاه من كف غيره شبع جوفه الكبير وملاه ونسي اللي فنجر عليه في الضيق وعطاله نسي اللي فنجر عليه في الضيق وعطاله ابليس جاب كاس نوهوله بايديه وملاه الندل طبعه الخيانه الندل طبع الخيانه مش غريبه عليه الندل طبع الخيانه مش غريبه عليه يرضيك من اجل علة وبعدها يعاديك وعفة النفس والنخوة غريبة عليه معرفته علشان غرض تجلب مرض يعديك وتوب الرجولة إذا لبسها غريبة عليه وعند شدة تلاقيه من غير سبب يعاديك عند شدة تلاقيه من غير سبب يعاديك الندل سيبه ما تفتحلوش موضوعه عمره ما رجع أمانة حداه موضوعة عمره ما رجع أمانة حداه موضوعة لكن الجمايل حدى من الأصل موضوعة واللي شبع بعد جوعة ما عليهش عتاب يا جاري على الشر غير الشر ما جابك ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك يا جاري على الشر غير الشر ما جابك ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك عودت دايما لسانك على الغلط وسبب تاكل وتشرب ولا لكش عمل وسبب وفي اقرب الناس تعيب والعيب ملوش سبب وجايب لابوك التعب ويا ريته ما جابك الكذب لو خال الكذب لو خال مرة التانية ما يخلش الكذب لو خال مرة في التانية ما يخلش زي السحاب اللي حجزه الشمس ما تخلش ولو مشي غراب جنب الصقر ما يخلش الكذب لو خال مرة التانية ما يخلش زي السحاب اللي حجزه الشمس ما يخلش ولو مشي غراب جنب الصقر ما يخلش ابو عين فرغك كتير في نظره مقلوله ابو عين فرغك كتيره في نظره مقلوله والبركة عنده في رزق حلال مقلولة ومن دلقته تلاقي قيمته مقلولة وتوب الرجولة على الأندال ما يخلش أكبر بلاد وجه بحري طنطا غربية أكبر بلاد وجه بحري طنطا غربية بلدي وبلدك سوا ما تقولش غرابية أكبر بلاد وجه بحري طنطا غربية بلدي وبلدك سوا ما تقولش غربية نصرة يا سيد يا ساكن طنطا غربية في العمل الحائدين حسدوه وقفوا في طريق اجتهاد وقفوا في طريق اجتهاد وفكرهم حسدوه ورزقوا من ربنا وهم ليه هيسدوه اللي نجح في العمل الحائدين حسدوه وقفوا في طريق اجتهاد وفكرهم حسدوه ورزقوا من ربنا وهم ليه حسدوه أهل الضلال الهدف اللي اختاروه مطلوه أهل الضلال الهدف اللي اختاروه مطلوه ومعدنهم الغش صدد مكرهم مطلوه وحبلهم قصروه وحبلهم قصروه من جهلهم مطلوه الشوك زرعوه ومن خيبة الأمل حصدوه عديمة الأصل تحكي السر لجيرانها ايوه ايوه قول على دي والنبي يا عم الحاج وتشكي جوزها ايوه عشان خاطر احنا نقول
عديمة الأصل تحكي السر لجيرانها بتشكي جوزها وبتعيب فيه لجيرانها غرقانة في الخير وبرضه تشكي لجيرانها يا مناسب الدون على الأصل الراضي طبيت وقعت واقعة مشومة وعلى الخسيس طبيت وبنته تستقبلك بالهم لو طبيت وبتخرب البيت وتوديه لجيرانها لكن الأصيلة لكن الأصيلة بقى تحب الخير لجيرانها بتعز جوزها وتشكر فيه لجيرانها على الملح بتعيش ولا تشكيش لجيرانها لكن الأصيلة تحب الخير لجيرانها بتعز جوزها وتشكر فيه لجيرانها على الملح بتعيش ولا تشكيش لجيرانها وعفة النفس بتزيدها دلال وجمال بتشيل حمول الزمن والصبر صبر جمال وتصون شرفها إذا غدر الزمن وجمال واحسن الحال بتتمناه لجيرانك زرعت روض المحبة ورد من غير شكر ومشيت في طريق عشان الحب كله شوق وسهرت ليل الجفا والبعد كله شوق زرعت روض المحبة ورد من غير شوق ومشيت في طريق عشان الحب كله شوق وسهرت ليل الجفا والبعد كله شوق نسيت كل اللي فات وببص للي جد لاني جربت في حياتي وعزمي جد والمظهر اللي خدعني لما شفته جد انا بحسبه ورد والاخر لقيته شوف بحر الكرم عندي ناس جهل المرور طافي وخاين العيش لو شفته عليه طفل الشح ما يجودش لو عنده الذهب طافي اوعى تقول على الجبل ولا الحجر سمحين انحدم الوقت على عيش البخيل صوم حين انحدم الوقت على عيش البخيل صوم حين بيت الكرم بيت الكرم فيه علم ليهم وموسم حين وبيت المقلين نوره دائما طافي يا ريتني يا عويل لا عرفتك ولا وديت يا يا ريتني يا ريتني يا عويل لا عرفتك ولا وديت خاب العشم فيك توعدني ولا وديت عرفنا طبعك راضي اصلك ولا وديت يا ريتني يا عويل لا عرفتك ولا وديت خاب العشم فيك توعدني ولا وديت عرفنا طبعك راضي اصلك ولا وديت سوقك فضي سوقك فضي من ال... من التجار والحلو منه جبر سوقك فضي من التجارة والحلو منه جبر واللي جرحته بسمك اهو جرحه طب وجبر الحظ منك هرب الحظ منك هرب والبخت خاب وجبر عمرك ما جبتش خبر ينفع ولا وديت يا ريتني يا عاويل لا عرفتك ولا وديت يا ريتني يا عاويل لا عرفتك ولا وديت خاب العشم فيك توعدني ولا وديت عرفنا طبعك راضي اصلك ولا وديت سوقك فضي من التجارة والحلو منه جبر واللي جرحته بسمك اهو جرحه طاب وجبر الحظ منك هرب والبخت خاب وجبر عمرك ما جبتش خبر ينفع ولا وديت اللي صاحبته وعملته اخ فين هو اللي صاحبته اللي صاحبته وعملته اخ فين هو اكل متاعي واكل العيش فين هو ونكر جميلي وحبل الود فين هو اللي صاحبته وعملته اخ فين هو اكل متاعي واكل العيش فين هو ونكر جميلي وحبل الود فين هو عرفني علشان عل لما كان معذور وجاني محتاج قضيت له كل طلباته وبابتسامته خدعني وبالكلام معذور قدمت له الخير ولا اخرت طلباته ووقفت جنبه برجولة لما كان معذور نسي مصالحي ولا هملت طلباته نسي مصالحي ولا هملت طلباته لما شبع واغتنى اتغر واتغير لما شبع واغتنى اتغر واتغير ووقفت في شدتي انده ولا سمعنيش وقفت في شدتي انده ولا سمعنيش وجيت اعتب عليه اصفر واتغير من قلة الأصل عمل أطرش ولا سمعنيش من قلة الأصل عمل أطرش ولا سمعني وجيت أعتب عليه اصفر وتغير من قلة الأصل عمل أطرش ولا سمعنيش واخد في نفسه قلم كان شح واتغير حتى النصيحة هرب منها ولا سمعنيش الناس لاموني على مشي الراضي يوم عب لا عمري مليت ولا لساني معاه يوم عب دلوني يا ناس وحسبوا اللي افترى يوم عام وجرحي لاصحاب قولولي دواه فين هو